هنا قصة موت اتنين من أعظم الشخصيات يعقوب وبعديه مين؟ يوسف. ما هو ده اللي عملته الخطية في الإنسان. حولت الحياة إلى موت وحولت الفرح إلى حزن. كان آدم وحواء فاكرين إن في لذة كبيرة جدا في أكلهم من الشجرة. وما زال الشيطان يغري كل انسان فينا بلذه الخطيه انت محتاج للخطيه انت محتاج للشهوه انت محتاج للغلط هتتلذذ بيه هتتبسط بيه لكن لما خدوا لذتهم تحولت الحياه الى موت والفرح الى مناحه ثقيله الى حزن شديد جدا ده اللي بيوريه لنا سفر التكوين ماذا فعلت الخطيه في الانسان لكن يجي بعديه سفر الخروج سفر الخروج ده بنسميه سفر الخلاص كيف يدبر الله للانسان الخروج من هذا الموت والخروج من هذه المناحه الثقيله قصة الخلاص هنلاقيها في سفر الخروج كله يقول وصلوا لأرض كنعان وصنع لأبيه مناحة سبعة أيام عمل له مناحة في كنعان سبعة أيام ورقم سبعة ده وحدة الزمن لأن وحدة الزمن الأسبوع الزمن اللي احنا عايشينه ده عبارة عن تكرار لدورة الأسبوع وللأسف كأن حياة الإنسان بقت عبارة عن مناحة ثقيلة لمدة سبعة أيام يعني كل أيام حياته على الأرض الزمن بتاعه كله مناحة تقيلة حزن شديد لكن نشكر ربنا احنا دلوقتي مش عايشين في السبع ايام احنا عايشين في اليوم تامن فيما بعد الحياة في القيامة لأن الإنسان الأول في آدم الأول يموت الجميع حزن مناحة سبعة أيام كل الزمن لكن احنا اتنقلنا لليوم الثامن بقيامة المسيح من بين الأموات فدفنوه في مغارة المكفيلة اللي اشتراها إبراهيم ورجع يوسف إلى مصر هو وإخواته وجميع الذين صعدوا معه لكن لما اخوات يوسف شافوا ان يعقوب مات قالوا بس دي جت فرصة يوسف علشان يستفرد بينا حاجة عجيبة جدا بالرغم كل اللي أظهره يوسف من محبة لإخواته لكن ما كانوش قادرين يصدقوها ما كانوش قادرين يصدقوا ان يوسف غفر لهم قال له ده يوسف بس سكت علينا كده عشان خاطر ابونا عايش لكن اول ما يعقوب مات قالوا بس دي فرصته للانتقام يا طب ما لو كان عايز ينتقم منكم ما كان انتقم منكم من الاول ده هو قال لكم ما تخافوش انا بحبكم ولاستبقاء حياه ارسلني الله وغفر لكم وسامحكم وقال لكم تعالوا عيشوا معايا واداكم اكل ورجع لكم فلوسكم واستضافكم طول الفترة الطويلة دهيت لكن كل ده ما قدرش يخليهم يدركوا محبة يوسف آه من الإنسان ما محبة يوسف دي بالظبط هي محبة المسيح يبقى ربنا غفر لي وسامحني ونسي الموضوع واداني من بركاته واداني من خيراته واداني عطايا كتيرة وعشت معاه فترة كبيرة متمتع بمحبته لكن اه من الاحساس بالذنب اه من الاحساس بالذنب يوسف غفر لهم لكن هم مش قادرين يغفروا لنفسيهم اللي عملوه فيه معشش جواهم اول ما تحصل اي مشكلة اه ده هينتقم ما هو بالظبط ده اللي بيبقى جوانا ناحية ربنا تحصل اي مشكلة بسيطة ده ربنا بينتقم مني ما اصل ربنا بيخلص اللي انا عملته ده ربنا حطني في الموقف الصعب ده عشان الغلط والخطية اللي انا كنت عايش فيها ربنا مش عايز ينسالي مين اللي قال لك كده ده يوسف مش كده خالص النفس اللي مش قادرة تتمتع بالتبرير بالرغم انها خدت واتمتعت بمحبة يوسف لكن مش قادرة تصدق مش قادرة تعيش مش قادرة تتمتع باللي خدته من ربنا الضمير المثقل بالخطايا يبقى الانسان جه وتاب واعترف لكن مش قادر ينسى لانه مش مصدق في محبة يوسف فقالوا له ابوك بيوصيك طب ما لو كان ابوه بيوصيه ما كان قاله له مباشرة كان هيروح يقول له يعني عن طريق اخواته طب ما هو كان بيكلمه على طول لكن بيتمحلسوا في مين في ابوهم يعقوب بيوصيك انك اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم لانهم قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به هو غفر لهم لكن هم مش قادرين يصدقوا الغفران زي ما المسيح غفر لنا لكن احنا مش قادرين نصدق هذا الغفران الله محبته عجيبه ويوسف كان رمز للمسيح في تلك المحبه العجيبه يتكلم كده يقول محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدنت لك الرحمة يوسف حب محبة أبدية لا تنتهي عشان كده مدد ايديه بالرحمة باستمرار بالنسبة لاخواته وربنا بيحبني تلك المحبة الأبدية اللي مش ممكن خطاياي وتقصيري وضعفي وقذرتي ووحشتي تنتقص اي شيء من هذه المحبه محبه الله محبه ابديه يعني محبه ثابته ما بتتغيرش مهما كانت وحشتي ومهما كانت خيانتي لا تنتقص شيء من تلك المحبه ابدا اللي موجوده في ربنا في سفر نشيد الأناشيد يقول المحبة قوية كالموت لهيبها لهيب نار مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها العروس بتاعت النشيد شافت محبة عريسها ليها بأن محبة العريس دي قوية كالموت يعني ايه قويه كالموت الموت ده هو اقوى شيء في الوجود لان مفيش حاجه بتقف قدامه الموت ده بيبلع كل حاجه عشان كده قال اخر عدو يبطل هو الموت فاذا كان اقوى شيء في الوجود هو الموت فالمحبه اقوى من الموت لأن المحبة ابتلعت الموت المحبة اللي لينا في شخص المسيح أقوى من الموت هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عشان كده محبة ربنا محبة ثابتة مهما اندلقت عليها مية النار المشعللة دهيت مهما اندلقت عليها مية ما تقدرش تطفي اشتعال لهيب محبة الله ليا مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها مهما كان فيضان من الخطايا انا بعمله ما يقدرش يطفي المحبة اللي في المسيح تجاهي دي المحبة اللي كانت عند يوسف عشان كده بولس الرسول يقول في رومية 8 من سيفصلنا عن محبة المسيح فأوقات كتيرة بنفهم الآية دي غلط من سيفصلنا عن محبة المسيح مش قصدي يقول ما فيش حاجة تفصلنا عن حبنا للمسيح لا ده العكس ده ما فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح لينا ما فيش حاجة هتمنع محبة المسيح ليك لا خطيتك ولا تقصيرك ولا ضعفك ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة ولا عمق ولا علو ولا خليقة أخرى حتى الشيطان ما يقدرش يفصل محبة الله عنك من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أضيق أم جوع أم عري أم اضطهاد لا شيء يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع مفيش حاجة تنتقص من محبة الله ليك الشيء اللي لازم الإنسان يتأكد منه محبة أبدية أحببته من أجل هذا أدمت لك الرحمة دي كانت محبة يوسف اللي هي رمز لمحبة المسيح عشان كده لما كلموه بكى كل ده ومش قادرين تفهموا محبتي لما قالوا له العبارة دي اصفح عن ذنب اخواتك بكى يوسف كل ده مش قادرين تفهموا المحبة اللي انا بقدمها لكم آه من الإنسان اللي ضميره موسوس بسبب الإحساس بالذنب اللي مش قادر يقبل تلك المحبة ويصدقها ويتمتع بيها ويعيش بيها هيفضل كده لكن امتى الانسان يصدق ان يوسف بيحبه ان الله محبته لا ينتقصها اي شيء ده مش بس محبته غفرت لهم ده قال لهم ده انا اعولكم واعول اولادكم واعزيكم انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم انتوا بس عايزيني اصفح لكم لا مش هصفح لكم بس لكن كمان هديكم اكتر من اللي انتوا بتطلبوه هعولكم كانت المجاعة انتهت لأن ال 14 سنة سبع سنين الشبع كانت انتهت والسبع سنين الجوع انتهت وكان ممكن بسهولة جدا إخوات يوسف يرجعوا المجاعة انتهت لكن فضل يوسف يعولهم ويعولهم بطريقة رائعة جدا بتطيب الخاطر ويعزيهم ويطبطب عليهم ما هي دي المحبة الأبدية أبدية يعني دايما مستمرة مش لفترة معينة يوسف في محبته لإخواته رمز لمحبة المسيح لينا والمسيح محبته محبة بادئة هو باستمرار اللي بيبتدي مش مستني لك التهمتين اللي اتهم بيهم يوسف في حياته تهمة عدم المحبة وتهمة النجاسة التهمتين دول ما كانش فيهم أي ريحة في يوسف بالعكس ده يوسف كان على عكسهم تماما اتهم بأنه ما بيحبش لكن قدم محبة بادئة قدم محبة باذلة معطية شفنا المحبة الباذلة دي في بذلها انه بيعرض نفسه للخطر انه يروح يسأل على اخواته وهم في دوثان شايل لهم اكل بينما هم بيحملوا له الموت لما ما لقاهمش اول مرة كان ممكن يرجع لكن استمر في البحث عنهم محبة مستمرة محبة لن تتغير بتغير الظروف حتى لما رموه في البير وحتى لما سلموه للعبودية ظل يحبهم محبة بصرف النظر عن مدى استحقاق اللي بيحبهم ما هي دي محبة ربنا محبة بادئة محبة باذلة معطية محبة مستمرة ما بتخلص محبة ما بتتغيرش بتغير الظروف بصرف النظر عن استحقاقنا احنا كنا مستحقين للحب ده او مش مستحقينه محبة بلا مقابل ما كانش مستني منهم حاجة والمسيح مش مستني منا حاجة عشان كده ما فيش حاجة تنتقص من محبة الله ليا مهما كانت رداءتي ومهما كانت وحشتي ده اللي ينبغي ان انا اصدقه وده اللي ينبغي ان انا اقبله وده اللي ينبغي ان انا اتمتع بيه ما يبقاش عندي احساس بالذنب شك في محبة ربنا وفي عدم استحقاقي للمحبة هو بيحب بصرف النظر عن الاستحقاق هو ده تبريره محبة بترعى زي ما يوسف في محبته رعى اخواته وعالهم وطيب قلوبهم عشان كده ربنا في محبته بيرعاني فلا يعوزني شيء وبيرعاني على طول من اول ما انا في جنين في بطن امي لحد الى الشيخوخه والى الشيبه انا احمل انتم المحملين علي من الرحم الى الشيخوخه والى الشيبه انا احمل يعني ربنا شايلني من اول وانا صغير لحد ما ابقى عجوز شايلني في رعايه رائعه يقول على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم مش بس بيرعاني ده كمان بيهشتكني بيطبطب عليا يحطني على رجليه ويهزني الله في محبته يرعى يحملني في حضنه يحملني على منكبيه الله يحمل في محبته ويرعى في محبته الله يغفر في محبته محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك الله يغفر ينسى يسامح الله في محبته يؤدب زي ما يوسف أدب إخواته دخلهم في كم موقف صعب عشان يثوبهم لما خد منهم بنيامين ولما خد منهم شمعون في محبته يؤدب يؤدب مش لأنه بينتقم يؤدب لانه عايز ينقي عايز يتوب الله في محبته يرعى الله في محبته يحمل الله في محبته يغفر الله في محبته يؤدب يجرح ويعصب يضحك ويداه تشفيان الله في محبته يحتمل كل شيء مش بس يحتمل الغلط اللي انا بعمله لكن ده كمان يحتمل ضعف ايماني وعدم ثقتي فيه زي ما يوسف احتمل اخواته كان ممكن يقول لهم يعني بعد اللي انا عملته كل ده معاكم وراجعين بعد ما يموت ابويا تقولوا لي الكلام ده طب امشوا غوروا بقى بعيد عني ما تستحقوش المحبه لكن احتمل تلك المحبه احتمل هذا الضعف ضعف الايمان وعدم التصديق واحتمل عقده ذنبهم واحساسهم بالذنب الله في محبته يحتملني ويحتملني مرارا كثيرا جدا عشان كده في صلاة الساعة التاسعة بنقول له لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء قلت لكم في مرة عايزين تشوفوا قد إيه ربنا بيحتمل كل واحد فينا اقعد احسب أنت بتغلط قد إيه أنا بغلط قد إيه في الساعة هقول مرة مثلا متوسط غلطاتي في الساعة بالكلام بالفكر بالنظر باللمس بأي حاجة مرة في الساعة يعني 40 24 مرة في اليوم تقول لي ما أنا بنام أقول لك حتى وأنا بنام بغلط إيه؟ أكتر طب كم مرة في الأسبوع ربنا بيحتملني؟ 24 في سبعة طب كم مرة في الشهر ربنا بيحتملني؟ طب كم مرة في السنة أنا بغلط في حق ربنا وربنا بيحتملني؟ طب كم مرة في سنين حياتي من أول الطفولة لحد ما أموت أنا عمال أغلط في ربنا وربنا بيحتملني؟ حد يقدر يطلع الرقم ولا حتى الكمبيوتر يقدر يطلع هذا الرقم. طب ده مين؟ ده أنا. طب كم قد ايه ربنا بيحتمل كميه من الخطايا موجهه اليه من كل انسان وجد في العالم من اول ادم الى اخر الدهور وربنا محتمل محتمل محتمل ده احنا لو الواحد فينا يعني حد غلط فيه مره ممكن يفوتها مرتين يعني على مضض لكن ثالث مره يجيب له القديم والجديد لكن شوف الرقم قد ايه اللي احنا بنغلط في حق ربنا وبنهينه لكن مع هذا ربنا في محبته يحتمل فكانت محبة يوسف لاخواته بالظبط على نفس مثال محبة المسيح لينا مفيش حاجة تنتقص من تلك المحبة مهما كانت وحشة الإنسان ومهما كانت خطاياه في قطرتها او بشاعتها ومهما كان عدم تصديق الانسان لمحبه ربنا وغفران ربنا ومهما كان احساس الانسان بعقده الذنب كل ده لا ينتقص ابدا من محبه الله محبه الله محبه ثابته لا تتغير عشان كده محبة يوسف لاخواته كانت محبة ثابتة لا تتغير. فبكى يوسف حين كلموه وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك يهنوه تاني يقول لهم انتوا اخواتي يجوا هم يسجدوا يقولوا لها نحن عبيدك الانسان اللي مش قادر يصدق ويقبل صحيح النبوة تمت حلم اللي شافه وان حزمته وقفت وكل الحزم الاخرى سجدت ليها لكن هو عمره ما بص لهم ان هم عبيد ليه هو تملي بصصهم انهم اخواته لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء مش عارف ايه اللي بيمنعنا من ان احنا نتمتع بمحبة ربنا وان احنا نفرح بالمحبة دهيت ليه بندي العدو الخير فرصة انه يشككنا في حب ربنا لينا مهما كانت رضائتنا ومهما كانت بشاعتنا لكن محبة الله ثابتة محبة تغفر معب- محبة ترعى محبة تحتمل محبة تحمل محبة تؤدب فقال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله يوسف بيقول لهم أنا مش مكان الله علشان أنتقم تفكرني هنتقم منكم لا أنا مش هنتقم لأن الانتقام لي النقمة أنا أجادي يقول الرب عشان كده الآباء خدوا هذا المبدأ الآباء اللي عاشوا مع ربنا والناس الاختبارات الحلوة أحد الآباء الرهبان يقول أحسن حاجة اتعلمتها إن أنا عمري ما دفعت عن حقي الإنسان اللي بيصارع الحق بتاعه حقه بيضيع لكن الإنسان اللي بيسيب حقه عند ربنا حقي عندك هو ده اللي حقه بيجي ربنا بيجيب له حقه أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا يمكن أعظم آية في الحياة لو قدر الإنسان إنه يعيشها ما تخافش من اللي غشوك ومن اللي خانوك ومن اللي خدعوك ومن اللي كذبوا عليك ومن اللي أذوك ومن اللي دبروا لك مقلب ومن اللي استهزأوا بيك ومن اللي احتقروك هم جايز يكونوا قصدوا بيه شر لكن الله قادر انه يحول هذا الشر الى خير عشان كده اروع شيء في حياه يوسف يوسف اللي ما شافش ولا رؤيه عن شخص الله لكن عاش كل ايام حياته يختبر وجود الله في حياته يوسف ما شافش ربنا بعينيه ابدا بعكس يعقوب وبعكس اسحاق وبعكس ابراهيم لكن يوسف عاش اختبار وجود الله الدائم ووجود الله المستمر في هذه الحياه بالنسبه له لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا فالان لا تخافوا انا أعو- اعولكم ومش بس انتم واولادكم كمان فعذاهم وطيب قلوبهم كم تكون تلك المحبة الرائعة اللي بتطيب خاطر كل واحد فينا وتطبطب على كل واحد فينا وتعزيه في مزمور إلهنا ملجأنا ومعيننا يقول آية رائعة جدا كده على النفس أو عن مدينة الله يقول يعين الله وجهها يعين الله وجهها يعني ايه الواحد لما يبقى زعلان وحزين حاطط وشه في الارض كده وباصص تحت يجي ربنا يطبطب عليه ويقول له ما تزعلش يا حبيبي ارفع وشك لفوق ما تحطش وشك في الارض يطيب خاطره يطبطب عليه كده ويقول له ارفع وشك لفوق يعين الله وجهها الله في محبته يعين وجه الانسان يطيب خاطر الانسان كم نهين احنا هذه المحبه عندما لا نصدقها وعندما لا نتمتع بيها وعندما لا نحيا فيها اه من النفس اللي محتاجه انها تصدق في عدد 17 يقولوا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب اخوتك كلمة آه تعبير بتاع آه وكأن يعقوب يتألم لمحبة يوسف التي لا تقدر كم يتألم الآب السماوي عندما يرى أن محبة الابن الوحيد الناس مش قادرة تتمتع بيها آه الناس مش مقدراها مش فرحانة بيها مش بتسبحوا عليها بيعلن كده مفيش حاجة تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا وعاش يوسف في مصر هو وبيت أبوه كانت حياته 110 سنين وشاف أولاد أولاده ولما جه يوسف يموت قال نفس الوصية الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب خذوا عظامي معاكم صحيح يوسف أيضا عاش في مصر لكن قلبه وفكره وحياته الأبدية كانت مرتبطة بأرض الموعد أرض كنعان عاش يوسف في مصر لكن مصر لم تعيش في قلب يوسف عاش يوسف في العالم لكن العالم ما عاش في يوسف عشان كده وصى من جهة عظامه مات فحنطوه ودعوه في تابوت في مصر وفعلا بنشوف موسى لما جه يخرج بشعب اسرائيل كان اهم حاجه يحرص على وجودها معاهم عظام يوسف وفضلت عظام يوسف مع شعب اسرائيل مده 40 سنه في البريه لحد ما دخلها يشوع بن نون في ارض الموعد وحدها في ارض شكيم ارض شكيم اللي بقت من نصيب يوسف أرض شكيم دي اللي تقابل فيها المسيح مع المرأة السامرية اتحطت هناك في أرض شكيم ومن كام سنة كده وجدوا المغارة اللي بيقال عليها مغارة المكفيلة في المنطقة اللي هناك دهيت ولقوا فيها تابوت والتابوت ده معمول على عادة المصريين الفراعنة مش على حسب الكنعانيين فبيعتبروا ان هذا التابوت اللي وجدوه من فترة قريبة هو التابوت بتاع يوسف وان دي المومية بتاعت يوسف فحنطوه ودعوه في تابوت في مصر وينتهي سفر التكوين ايضا بسيرة الموت بعد أن ابتدأ بسيرة الحياة ينتهي التكوين بالموت وبعد ما ابتدأ بالفرح ينتهي بالمناحة الثقيلة ولكن في سفر الخروج يدبر لنا الله كيف يخرج بهذا الشعب وبكل واحد فينا من الموت ومن الحزن إلى الحياة وإلى الفرح هنا بنشوف اخوات يوسف دي المناحة بتاعة يعقوب التابوت والجنازة موكب الجنازة اللي هم كانوا رايحين يدفنوه فيها وهنا اخواته بيكلموا يوسف ويقولوا له اصفح عن ذنب اخوتك وهنا يوسف بيقدم لهم الحب وبيطيب خاطرهم وبيقول لهم اعولكم واعول اولادكم ودي منطقة جاسان اللي عاش فيها المصريين في شمال شرق الدلتا اللي هي منطقة الزقازيق حاليا وقلنا منطقة جاسان دي لأنها تبقى هي الحدود على سينا الحدود على أرض الموعد وفي نفس الوقت قريبة من العاصمة المصرية عشان يبقوا قريبين من يوسف واشتغل بنو إسرائيل برعاية المواشي في أرض جاسان مرات الجاية نبتدي شخصية جديدة اللي هي شخصية موسى المخلص العظيم